بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتان تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
فمن أذنب ذنبا يعني وانت جاي على هنا بصيت على واحدة متبرجة بصيت على وجهها بصيت على الذنب ده لازم هتتعاقب بيه في الدنيا قبل الآخرة لازم لازم قبل ما تموت هتتعاقب اوعى تفكر ان الكلام ده يا عم وقت الله يعين الله لما نقابل ربنا يبقى ربنا يفرجها لا لا لا لا لا ده العقوبة ايه في الدنيا وانا قلت لك الدليل من يعمل سوءا يجزى به قل لي طيب يبقى العقوبة في الدنيا مفيش عقوبة في الآخرة لا ده الموضوع ايه ان العقوبة في الدنيا قد يكتفى بها بما يناسب الذنب واحد ودي حصلت ماشي كده بص على واحدة فوجئ طاخ طوبة زلطة ما تعرفش جت منين طيرت له عين والله هذا حصل ووقتها قلت للناس تعالوا في المستشفى في المكان الفلاني تشوفوا بعينيكم هو قال كده قال لي قول طارت عين عميت عينه سبحان الله العظيم يبقى ده خلاص خد جزاءه وخلصت الذنب ده ايه خلص لان الشوكة يشكها يحط بها من ايه من خطاياه اما بعض الناس ممكن تبص وتفاجئ ان عربية جت راحت خبطة عربيتك دشدشة الفانوس ب 400 جنيه لا 400 جنيه دي ما تخدشكش لا يبقى لسه ايه ليها كمالة قد تكون في الدنيا وقد تكون كمالتها بايه في الاخرة بس خلي بالك ان العقوبة قد تتأخر قلت لكم كلام ابن الجوزي بقى مرتين ثلاثة قبل كده سبحان الملك يمهل كأنه يهمل فترى أيدي العصاة مطلقة كأنه لا مانع ثم إذا أخذ أخذ أخذ جبار فترى على كل غلطة تبعة واحد كان قاعد مع الشيخ فبص الوحدة فالشيخ قال له سترى غبها ولو بعد حين هتاخد جزاها ولو بعد حين قال فظللت أترقب الغب فأنسيت القرآن بعد أربعين سنة العقوبة ممكن تبقى كده اوعى تفكر ان العقوبة بس ان عربيتك تتخبط ان انت تمرض ان ابنك يؤذى ان مراتك مش عارف تعمل فيك ايه او تعمل ايه ان العقوبات دي انواع انواع انواع كتير جدا هقول لك شوية انواع من انواع العقوبات العقوبات شرعية وقدرية العقوبات الشرعية جلد الزاني ورجمه قطع يد السارق جلد شارب الخمر جلد قاذف المحصنات قتل القاتل دي اسمها عقوبات ايه شرعية ربنا فرضها عقوبات العقوبات دي العلماء يقولوا العقوبات دي جوابر ولا زواجر يعني العقوبات دي عشان تذكر الناس لما واحد مثلا يسرق ونجيبه في اكبر ميدان في ميدان التحرير وندعو الناس في اقامة حد الناس كلهم يشبوه وبتتقطع ايده مين يمد ايده بعد كده كل اللي يجي يمد ايده يخاف على ايده تتقطع احنا نقول الناس مش هتبطل تماما لكن هتقل بنسبة كام اه لا كتير كتير عشان كده هي من جهة زواجر ولا جوابر تجبر الذنب وتخفف العقوبة العقوبات الشرعية لكن العقوبات ديت ايضا جوابر بدليل المرأة اللي زنت وجات للنبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كان اسمها الغامدية وقالت له يا رسول الله طهرني قالت له ايه شوف الست فاهمة طهرني عارفة ان الذنب قذارة وان العقوبة تطهير عشان كده لما خالد بن الوليد رماها بحجر فأصابه دمها فلعنها فقال لا تلعنها لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم فدليل على انها جوابر خلاص تابت الرسول قال له كده كيف وقد جادت بنفسها لوجه الله تقدمت روحها فداء لله وماعز اللي زنى وجاء اعترف للرسول ورجم فالرسول سمع اتنين بيقول واحد للتاني انظر الى هذا الذي ستره الله فلم تمهله نفسه حتى رجم رجم الكلب فالرسول سكت حتى مروا بحمار قد شال برجليه حمار ميت وانتفخ فانتوا عارفين والعياذ بالله الجيفة اعزكم الله لما ينتفخ يقوم يتقلب على ظهره ورجليه تترفع لفوق كده هو ده معنى قد شال برجليه فقال اين فلان وفلان قال نعم نحن يا رسول الله قال انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار قال يرحمك الله يا رسول الله وهل يؤكل من مثل هذا قال انما نلتما من اخيكما انفا لأشد أكلا من جيفة هذا الحمار والله لكأني أنظر إليه في أنهار الجنة ينغمس فيها رضي الله عن ماعز لكأني أنظر إليه في إيه في أنهار الجنة ينغمس فيها وشوف الغيبة بقى عشان ما حدش يغتاب حد ولا يذكره بسوء الشاهد ان الحدود جوابر زواج فهي تجبر الذنب وايه وتزجر بالله عليك لو انك رأيت مرة زانيا يرجم ده احنا دلوقتي بنسمع قصة الغامدية وقصة ماعز الجسم بيقشعر فما بالك لو شفت واحد تفكر تزني لا والله لا يفكر في ذلك عقل اطلاقا فهي زواجر ايه رأيك بقى لو اتذاعت في التلفزيون وكل الناس شافت واحد مفحوط له في الارض ومدفون لحد وسطه وحواليه 2000 واحد بيضربوه بالطوب لحد ما مات المنظر ده يعمل ايه في النفوس ما يخليش حد يزني بعد كده ابدا ابدا الشاهد انها زواجر وفي نفس الوقت ايه جوابر عشان كده ابن القيم يقول ايه فاذا نزلت العقوبات الشرعيه خففت القدريه او منعتها احنا بنقول العقوبات نوعين عقوبات شرعية الشرعية اللي هي ايه واحد زنى يرجم او يجلد واحد تاني سرق تتقطع ايده واحد شرب خمرة يتجلد يبقى اللي شرب خمرة واتجلد خلاص كده ادى ما عليه اما اللي ما شرب خمرة وما اتجلدش لازم يعاقب ابن القيم يقول كده فإذا وقعت العقوبات الشرعية منعت القدرية أو خففتها أما إذا عطلت العقوبات الشرعية نزلت القدرية ولا بد يبقى إذا عطلت العقوبات الشرعية زي زماننا ده عشان كده بنقول إن تطبيق الشرع والعقوبات والحدود اللي الناس بتفكر ان الحدود دي يا عم هي ايه ده, ده حاجات بسيطة اللي ناقصة من الشريعة لا لا لا ده الرسول بيقول ايه ما صلي عليه صلى الله عليه وسلم حد واحد يعمل به في الارض خير لأهل الارض من ان يمطروا أربعين صباحا حد واحد يعمل به في الارض افضل لأهل الدنيا دول من ان من مطر أربعين يوم ليه لان دي خير خير للأمة بركة للأمة بركة للأمة إقامة هذا الحد الشاهد إيه أنه فإن عطلت الشرعية يحصل إيه بقى نزلت القدرية والقدرية تختلف عن الشرعية في شيئين أن الشرعية تخص والقدرية تعم وأن الشرعية دائما أخف من القدرية اقول تاني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى العقوبات الشرعية ان واحد يزني يتجلد يشرب خمرة يتجلد يسرق تتقطع ايده يقتل يتقتل كل ده يفرق بقى عن القدرية لو ده اتعطل تنزل القدرية القدرية فرقها بين بينها وبين دي ايه ان القدرية تعم الشرعية واحد قتل يتقتل هو واحد زنى يتجلد هو شخص واحد لكن لو واحد زنى وما اقيمش الحد تنزل القدرية مش على ده ده ايه على الامة كلها الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها إلا نزلت فيهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلفه الله يبقى عرفنا دلوقتي الفشل الكلوي جه منين والسرطانات المختلفة دي جاية منين عرفنا الجلطة بقت جلطة في القلب وجلطة في المخ وجلطة دموية بيجوا منين عرفنا تصلب الشرايين والامراض اللي ما كانش حد يسمع بيها فشل كبدي وفشل كلوي وفشل مش عارف ايه ايه ايه ده ايه ده جت منين الامراض دي جت منين عرفت جت منين من الذنوب عشان كده ممكن يكون راجل طيب عاش طول عمره ما زناش ويبتلى بمرض من ده طب ليه المسكين ده ذنبه ايه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة مش مش هتنزل على الزنا فقط لا ده ايه هتعم هي دي المأساة عشان كده العلماء يقولوا ان انكار المنكر حماية لك يعني لما تمنع الزنا من الزنا دي حماية ليك لما تمنع السارقين من السرقة حماية ليك لما تمنع الكذابين من الكذب حماية ليك انت لان دول لو ما تعاقبوش العقوبة تنزل على الكل هتاخدك انت انت وولادك هتنزل على الكل هي دي هي دي خطورة العقوبات القدرية ان الشرعية تخص والقدرية تعم وان الشرعية غالبا اخف من القدرية اخف من القدرية غالبا شرعية واحد شرب خمرة يتجلد عشرين جلدة وفعل عمر أربعين جلدة بسيطة بخلاف زي بقول لك كده أنواع الأمراض اللي نزلت على الأمة دي فالشرعية أخف القدرية العقوبات القدرية أنواع منها ما ينزل على الأجساد والأفراد ومنها ما ينزل على الأرزاق والأموال ومنها ما ينزل على القلوب وهو أشدها منها ما ينزل على الأجساد زي ما قلنا الأمراض اللي بتحصل دي ومنها ما ينزل على الأرزاق والأقوات يقول في كتاب الزهد الإمام أحمد بن حنبل يقول عبد الله بن أحمد بن حنبل وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمره حبة حنطة قدر الايه التمرة مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة فمن اول العقوبات القدرية محق البركة اللهم بارك لنا في ارزاقنا واقواتنا وكل ما اعطيتنا محق البركه تفاجأ الفلوس دلوقتي بالآلاف لا آسف بالملايين ولكن فين البركة تفاجأ الأكل دلوقتي الفاكهة أشكال والوان ولكن ولا طعم ولا ريحة فين البركة تفاجأ دلوقتي الوقت نفسه اليوم بيجر يوم والليلة تجر الليلة والأسبوع يجر أسبوع والشهر يجر شهر والسنة خلصت مفيش بركة البركة محقت البركة ودي ايه عقوبة عقوبة اللهم تب علينا وتقبل توبتنا عشان كده ربنا وعد التوابين بالبركة ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ها لفتحنا عليهم ايه بركات ما قالش لا فتحنا عليهم بترول ولا ذهب ولا دولارات ولا مطر لا فتحنا عليهم بركات ربنا يديك بركة بس هي مجرد بركة سبحان الله العظيم عشان كده والله والله وبقسم لك بالله أن هذا حاصل أن البركة موجودة الآن الآن في هذا الزمان في هذه الأيام في بعض بيوت المسلمين من المخلصين أن تجد بيت رجل وأمه وزوجته وولدين وعايشين ب 120 جنيه في الشهر قول لي ال 120 جنيه دولك أنت بتديهم لابنك مصروف والواد مش راضي بيقول لك أنت عملت لنا إيه وعايشين ب 120 جنيه في الشهر عايشين وبياكلوا ويشربوا وما شاء الله وايه الاخبار يقول لك والله زي الفل عايشين وفي منتهى الرضا والسعاده ناقصك ايه يا ابني مش ناقصني حاجه ولا انا ناقصني هقول لك البركه اللهم ارزقنا البركه يا رب هي دي البركه بركه كنا بنتكلم في اسم الله اللطيف في اسم الله الايه اه اللطيف اللطيف سبحانه فقلنا في لطف ظاهر ولطف باطن اللطف الباطن أن يبتليك ويرضيك ده إيه اللطف اللطف وقلنا شاهده إن سيدنا النبي ما تصلي عليه كان نايم على حصير أثر في جنبه عارفين الحصيرة السمر ده كان مخطط في جنب النبي كده فدخل عليه عمر فبكى وقال يا رسول الله كسرى وقيصر يتقلبون في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله تنام على الحصير ليس دونه شيء قال له يا يعني انت انت ما فيش ملاية على على الحصيرة وانت النبي فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة هو ده اللطف ان ينام على الحصيره وتخرط جنبه وهو ايه مش بس راضي مبسوط شاكر شاكر طب ايه رايك انت لو جيت لواحد رحنا اشترينا له مرتبه اظن ب 1000 وشويه 1000 وحاجه مرتبه 1000 وشويه بيقولوا عليها مرتبه صحيه عشان ما تعملش قرحه فراش طيب قول له تدفع كام وتنام على الحصيره شفت ازاي عشان كده كنت بقول لهم احنا عايزين نبطل الاكل شوية لله بدل ما تبطله للدكتور مش ممكن الدكتور يقول لك بطل اه انا سمعت واحد كان لسه قاعد معانا بيقول ايه يقول انا الدكتور قال لي ليك 150 جرام لحمة في الاسبوع يا بقت ايه بالجرام بالجرام ما تاكلش اكتر من كده نارس فسبحان الملك موزع الأرزاق الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو العزيز الحكيم سبحان الملك الله الله الشاهد ان العقوبات لما تنزل قد تنزل على الارزاق عبد الله بن احمد بن حنبل يقول لقيت ابويا شايلها في كيس حباية حنطة حنطة هي ايه يا ابني القمح مكتوب عليها مكتوب على ايه على حباية الحنطة النهاردة حباية الحنطة بتاعتنا نكتب عليها ايه دي عايزة ميكروسكوب عشان تشوف لكن على ايام البركة كان مكتوب عليها عشر كلمات هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة الله اكبر قول لي لا ما دلوقتي ممكن بالهرمونات يعملوا حاجات احنا بنتكلم على البركة مش على الهرمونات كانت حباية القمح انتوا عارفين يا جماعة ان مصر دي كانت بتطعم الامبراطورية الرومانية كلها قمح مصر اللي النهاردة بتشحت القمح كانت بتطعم العالم كله قمح فين ده محقت البركه المعاصي والذنوب مش احنا عايزين نتغرب ونبقى زي الغرب ونقلد الامريكان وناكل كنتاكي وبيتزا طيب روح خليهم ينفعوك سبحان الله العظيم هي دي قضية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لإيه لفتحنا عليهم بركات هذه عقوبة تنزل على الأجسام أو تنزل على الأقوات والأرزاق أو تنزل على القلوب وهذه هي الأخطر فليس شرطا أن تكون العقوبة خسف في الأرض أو قذف من السماء بل قد تنزل العقوبة بخسف القلب إلى أسفل سافلين قد تنزل العقوبة بالطبع على القلب قد تنزل العقوبة بطمس نور القلب قد تنزل العقوبة بتقليب القلب وتحويله قد تنزل العقوبة بمسخ القلب عقوبات القلوب خطيرة اسمع قول ربك الملك القاهر فوق عباده يقول أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء ها أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون هو ده الخطر يا أخي هو ده الخطر يا حبيبي والله خايف عليك واقسم بالله ان كل حرصي ان ربنا ما يغضبش فيعاقبك وساعتها تيجي تعيط ما نلاقيش حل ما ياما ناس بتبكي دم نفسه يتوب بس مش قادر ما انا قلت لكم قصه الواد بتاع زمان اللي اتخرج من كليه التجاره وبعدين ما لقاش شغل فراح يشتغل في معرض سيارات مع حد قريبه مع خاله فبدأت تتعرض عليه سجارة وهي دي اللي انا خايف على كنت لسه بقول الواد علاء انا خايف عليه من الف المعصية من الف المعصية ان تواجدك في بيئة ومجتمع فيه معاصي يخلي قلبك يقلى في المعصية ما انت اول ما جيت كنت بتتخنق من الدخان بعد شوية بقت عادي اول ما جيت كنت لما تشوف واحده تعمل كده وتكلمك ما تردش حد يرد عليها يا جماعه شويه شويه بقيت تكلمها وبعدين بقيت تبص لها وبعدين بقيت تهزر معاها وبعدين بقيت تطلبها وبعدين بقيت تستنى ان حد يكلمك من النساء هي كده الف المعصيه دي كلها من العقوبات من العقوبات الطبع على القلب الولد اتعرضت عليه سجارة مرة واثنين وثلاثة والاخر خد طب عيب بقى لما يبقى في سجارة وفي لحية فحلق اللحية تمادى في السجاير بدأ يخرج يجرب العربية مع واحدة بدأ يعرف نساء شوية شوية وكنت قبله والله انا بنفسي اكلمه يا ابني يقول لي والله انا عارف ان انا غلط بس سنتين اعتبرني مسافر انا عارف السكه هم بس اوضب نفسي وارجع لربنا هو انا فلوسي حرام يا ابني الخوف مش من الفلوس الحرام الخوف من المعاصي والذنوب دي هتعاقب يقول لي ما تخافش علي انا راجع راجع والله راجع فجأة ابتلي بالايدز ورحت زرته في حميات العباسية فبص لي وبكى وقال لي كان نفسي اجيله على رجليا جابني على وشي كان نفسي ارجع له على رجليا جابني على وشي اه كان نفسه يرجع لربنا ايه اه لا برضاه بارادته فده ربنا ايه جابه رغم انفه فبقى بقى مكسوف يتوب وما نعرفش مات على ايه مات بس مات على ايه فعشان كده بقول لك الخوف من العقوبات دي ان بقول لك توب دلوقتي دلوقتي تقدر ممكن يجي وقت ما تقدرش او ما ينفعش هي دي عقوبات القلوب وخطرها اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلها يا ابني الكرسي اللي انت قاعد عليه ده ما تعرفش مين قاعد عليه قبليك راح فين دلوقتي المكان اللي انت فيه ده ما تعرفش ده كان ملك مين وهو فين دلوقتي يرثون الارض من بعد اهلها يتعظ ربنا عمل ايه في الناس انت مفكره ان الذهب اللي انت لابساه ده انت اول واحده تعرفيش ده كان بتاع مين وربنا خده منها ازاي بعته فين بدلته ازاي انت مفكره ان ال... هو كده اولم يهدي للذين ايه يرثون الارض من بعد اهلها ده كانوا اصحابها كانت الدنيا دي ملكهم أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء اللهم عافيتك هي أوسع لنا نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من فجأة نقمتك نعوذ بك من تحول عافيتك نعوذ بك من جميع سخطك آه أن لو نشاء أصبناهم قادر ذو بطش شديد وأمره بين الكاف آه والنون لما ينزل بقى لا بقى ما تلحقش ما تلحقش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له في الكرب فليكثر الدعاء في الرخاء وقت الكرب بقى تقول يا رب يقول لك ما اعرفكش ما انت كنت عرفتني امتى قال لو نشاء أصبناهم بذنوبهم شو الملك يقول ايه فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون من عقوبات القلوب الخسف بالقلب خسف بالقلب أن يخسف بالقلب إلى أسفل سافلين قال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم يا رب فخسف القلب إلى أسفل سافلين من العقوبات طب أعرف إزاي ودي الخطر يا جماعة من خطورة عقوبات القلوب أن العبد قد يعاقب قلبه وهو لا يشعر ابن القيم بيقول كده فكم من صاحب قلب مخسوف به وهو لا يشعر وكم من صاحب قلب ممسوخ وهو لا يشعر وكم من صاحب قلب ملعون عند الله وهو لا يشعر بل هو مفتون بثناء الجهال عليه مغرور بستر الله عليه معجب بقضاء الله حوائجه وهو عند الله ملعون وهو لا يشعر مفتون بثناء الجهال الجهال عمالين يقولوا ده انت راجل طيب ده انت كلك بركة ادعي لنا يا بركة هو الناس دول شايفين حاجة ده شايفين ستر اوعى تصدق الناس العلماء يقولوا من صدق الناس كمثل رجل في يده بعره عارفين بعرة يعني ايه اللي هي غائط البعير اللي هي الفشل بتاع الجمل وصلت رجل في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة هو يعلم أن في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة فلو صدق الناس أكلها اوعى تاكلها الأوانطة وكتير منا بيحب ياكلها بمزاجه هو عارف ان هو كذاب ومصدق الناس انه بيقولوا عنه راجل طيب هو عارف انه خاين ومصدق الناس انه بيقولوا عنه مؤمن بيخاف من ربنا الراجل ده هو عارف انه مش كده ويصدق تضحك على مين حقيقتك فين هي دي القضيه انت عند ربنا ايه الحقيقة بقى المرة الحقيقة المجردة شاهد الخسف بالقلب علامته ايه ان يدور قلبك حول السفليات يبقى قلبك همه هناكل ايه هنتفسح فين هنلبس ايه هنتعامل مع مين هو ده همه ابن القيم يقول ايه القلوب جواله القلوب جوالة منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش الحش اللي هو الحمام في ناس قلوبها في الكنيف كنا بنقول برضه في موضوع الأكل لو لم يكن في كثرة الأكل آفة إلا كثرة دخول الحمام لكفى آه في رمضان الكلام ده بقى كان زمان ما كانت الحمامات بتاع الحرم قليلة وبعيدة وكان اللي ياكل بقى المغرب ويشرب وبتاع يجي في وسط الايام عايز يروح حمام يروح حمام يبقى سامع الناس بتصلي وهو فين في الحمام في الكنيك اه ونقول له بقى اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك ناس واقفه بين ايدين ربنا في الكعبه وناس في الحمام هو ده مقامك كل واحد في مقامه
أحبتي في الله انتهى الوقت المخصص في هذه الحلقة وبقيت من الشريط مادة نكتفي على هذا القدر وألحق ما يأتي بما سبق إن شاء الله في الحلقة القادمة أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله